قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ الدورة دي عشان تزكية النفس ليحصل التألق الروحي إني ذاهب إلى ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان التاسعة لعام 1437 من الهجرة وبعنوان إني ذاهب إلى ربي وبدأنا رحلة الذهاب منذ أمس الأول مضى منها عشر حلقات تعتبر عشر مراحل حريص أنا في هذه الدورة أن يكون الكلام يعالج نفوسنا في هذه المرحلة وفي هذه الفترة التي نعيشها بدأنا بأنك أول خطوة في الذهاب إني ذاهب إلى ربي توتر القلب شوقا إلى الله عز وجل أيها الإخوة الكون بيد الله وكل شيء يجري في هذا الكون فإنما يجري بقدر الله إن كل شيء خلقناه بقدر وهذه الأقدار يسوق الله بها عباده إلى مراده ولذلك قلنا أن توتر القلب شوقا إلى الله ليس مجرد انك تقول فعلا انا مشتاق وانما ان تعرف الطريق هذا التوتر يصنع عندك توتر في طلب العلم تعرف الطريق الى الله وتعرف عوائق هذا الطريق لتتخطاها فذكرنا ان معرفه الطريق في ركنين اولها ان الطريق محدده ولا وعليها أعلام لها منارات هذه الطريق وذكرنا أنها اسمها بصائر قال الله عز وجل هذا بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه يبقى هي ديك اللي أنا بقول لك عليها دلوقتي الأقدار الأقدار اللي حاصلة النهاردة إن فلان عايش وفلان مات فلان آه، غني وفلان فقر فلان ظلم وفلان أذى فلان آه، هذه الأقدار إشارات رسائل الله يبعثها بصائر اللي هيفهمها صح فمن أبصر فلنفسه هيعرف مراد الله منه في هذه الوق- في هذه المرحلة واللي ما فهمش فعليها على فين يا ابن سليمان على جهنم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها يا إما على نفسه أو فعليها فعلى النار فالشاهد هنا إيه بس خلاصة الكلام إن البصائر دي هي المنارات التي على الطريق إشارات لوامح لوامع لوائح بت- بتخطفك تقول لك الطريق من هنا اهو فاذا كان الانسان غبي ما بيفهمش تظهر اللوائح دي واللوامع والبواده كل ده يبقى قدام عينيه باين هو بي- بيناديه الطريق من هنا وهو مغمض فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب لطيف الصدور ال- البواده كلها بتقول له اهو وهو بيقول لا لان الهوى يعمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم حبك الشيء يعمي ويصم عرفنا الطريق واحد واسعة وعليها منارات وأعلام اثنين مستقيمة لا عوج فيها وإن أنها مستقيمة لا عوج فيها إن رغم أنها مستقيمة وربنا جل جلاله قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له لم يجعل له عوجا ملوش عوج يعني اللي بيجيب القرآن وعايز يعوجه القرآن ملوش عوج ما بيتعوجش هيخرج بره القرآن وقلنا دايما ان ال- الذين في قلوبهم زيغ يبغونها عوجا الذين يظلمون ويصدون عن سبيل الله يبغونها عايزينها عوجة ف- فوظيفتك أن تقاوم فلا تعوج على الطريق إلى الله لا تعوج ما تتعوجش تفضل حريص انك انت لا تعوج عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى العوائق قلنا ثلاثة وبرضه دايما بنبحث في المرحلة دي على اللي جواك العوائق ثلاثة الأنانيات والذهنيات والعادات الأناني الأنانيات عبد نفسه أناني بيحب نفسه بيحب مصلحته بيعبد مراده عايش على مراده من الله لا على مراد الله منه فهو عايز ايه مش عايز حاجة لا عايز دين ولا عايز آخرة ولا عايز عايز فقط هو أنا مصلحته فين مراده فين هواه فين شهوته فين أمله فين هو ده اللي هو عايزه أما أن هو يكون ده على دين أو بغير دين ده مش موضوعه مش شغلته الأنانيات والذهنيات قلنا ان الذهنيات دي اللي هي قضية الخواطر وأكثر شيء في هذا الزمان واكثر ناس في زماننا اللي هم عايشين احلام اليقظه الواقع حاجه وهو دماغه عندكم في الفلاحين بيقولوا لاسع دماغه في موضوع تاني خالص عايش اوهام وراضي بيها وبيحبها وحاسس ان الاوهام دي هي هتتحقق هي دي الحقيقه ولما تيجي تكلمه يا ابني اللي انت عايشه ده اوهام ده مش حقيقه ده مش صح يقول لك يعني انتوا كده بتحطموا الطموح دي مش طموح دي احلام لان الطموح دي تكون بايه باسباب مؤديه اليها اه لها مقدمات يعني لسه احد الشباب امس عنده مشكله انه عايز يسيب الكليه مش عايز يكمل تعليمه ليه يا ابني قال انا مش عايز اسير في القطيع انا عايز يعني انا انا عارف انا عايز ايه وانا بعمل ايه فانا اللي شايف فيه آه، بينفعني اخده واللي ما ينفعنيش ما اخدوش طب ايه اللي ينفعك يعني انت دلوقتي هتسيب الدراسه وتعمل ايه ها، ربنا سهل بقى احلام واوهام غير حقيقيه الشاهد ايه ان الذهنيات دي اشكالها الكبير انك تسلم دماغك لحد يشكل افكارك ارض الاعلام والنت وال والتليفونات والجرايد دي بقت صارت صارت بتشكل فعلا فكر الناس انا النهارده لما يجي واحد بيقول اتزوج بقول له الاشكال الكبير ان نوعيه البنات اللي موجوده في الزمن ده اللي, الف... اللي الاعلام شكل فكرها بقى الفكر عن الزواج غلط شباب وبنات مش مش بنات بس إن فهموا الزواج مش انه مسؤوليه وبيت ومستقبل امه مترتب على هذا البيت لا ده شهوه وكلام وحب وتنطيط ومولد التشكيل الذهني ده الذهنيات هي دي عائق تعوقك عن الوصول الى الله عشان كده اهم نقطه قلناها في موضوع الذهنيات ما تسمعش حد غير اللي جه من عند النبي وذكرنا الآية بالنص في الموضوع قطعية الدلالة قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب ها سماعون لقوم آخرين لم يأتوك هي دي لم يأتوك يبقى ما جابوش من عند النبي يبقى كل اللي ما جابش من عند النبي ما تسمعوش ما تسمعوش وقلنا ان كلمة سماعون بتقولك ان هو ادم سمع هيتعود السماع هيدمن السماع سماعون ادم هو سمع من البداية راح سمع برامج التكشور راح سمع آه الناس اللي بتحارب الدين وتهاجم الدين وتشوه الدين و... راح سمع آه، ال- ال- الناس اللي هم بت... بت... بيكفروا المسلمين وعايزين عايشين برضو اوهام دولة اسلامية وخلافة و... ال- ال- ده برضو من الاوهام الذهنيات ها ال... ادام انت بتسمع دول يبقى هتدمن سماعهم سماعون وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما علم ان في المسلمين سماعون ما طلعش المنافقين دول معاهم ثبطهم ثبطهم عشان المسلمين بيسمعوا لهم لان لو سمعوهم اسمع قال سبحانه وتعالى انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور الناس الوحشة دي تبتغي الفتنة وبتقلب الأمور عشان كده ربنا ثبتهم ومنعهم من الخروج لأن في المسلمين اللي اللي بيسمعهم اللي بيسمعهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم هيبقى في أماكن في وسطكم أوضعوا خلالكم يعني في أماكن في الفوز في الوسط وقعة يعني في الصفوف في حتت ثغرات عوائق الطريق الأنانيات الذهنيات العادات وده إن أخطر شيء في السير إني ذاهب إلى ربي أن تحكمك عادة واتفقنا آخر كلمة في الموضوع خلع العادات ألا تكون لك عادة إلا العبادة خلع العادات انتهينا من النقطة الأولى في إني ذاهب إلى ربي اللي هي توتر القلب شوقا إلى الله عز وجل اثنين التوبة تقول لي التوبة تاني أيوة تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية وللآخر توبة ليه لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر حياته بيقول فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد غزوة تبوك ربنا أنزل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه يبقى التوبة أول الطريق وأوسطه وآخره التوبة كل الطريق كل الطريق واللي مش فاهم توبة يعني المقطع اللي جالكم النهاردة اللي هو بعنوان الاعتذار جاتني أكتر من رسالة قالوا احنا نسمع عن الاستغفار بس ما نعرفش حاجة يعني اسمها الاعتذار ايه الاعتذار دي جديدة لا مش جديدة ده أصل من أصول التوبة بس انت هتفضل تتعلم توبة طول عمرك لحد ما تموت وهتلاقي دايما ان انت لسه ما تبتش كما ينبغي توبة اعلم اخي والكلام ده انا قلته لكم امبارح قلت لكم هيجي لنا في موضوع التوبة اعلم اخي انك متى طمعت في الذهاب الى الله ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل عظيم اعلم أخي أنك متى طمعت في السير إلى الله وأنت لم تحكم قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل عظيم ومتى طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة عما تطلب ومتى طلبت التوبة من غير إقلاع وندم وعزم فأنت من الكذابين إذا البداية توبة البداية توبة ثم إرادة ثم انطلاقة ذهاب إني ذاهب إلى ربي تعالوا لنبدأ توبة توبة ودايما الاقي الاخوة اتوب من ايه وانا بقول ان كثير اكثر اللي بيقول اتوب من ايه له معاصي ظاهرة هو عارفها جيدا وانا قلت في بعض ال ال ال اهل الديانة في معاصي واضحة في كذب وفي حقد وفي غيبة وفي نظر وتطلع لما في أيدي الآخرين وطمع وفي وفي في في معاصي برضو أكبر من كده وأظهر وبرضه يقول لك أتوب من إيه فتعالوا النهاردة إني ذاهب إلى ربي أذهب إليه ذاهب بتوبة نصوح شاملة صادقة الشرطين شاملة يعني من كل حاجة وصادقة يعني بإخلاص تعالوا لنتوب أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين الدورة دي عشان تزكية النفس ليحصل التألق الروحي إني ذاهب إلى ربي